وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
خايف عليك في سلسلة الرحلة إلى الدار الآخرة الحمد لله الحمد لله سبحانه ربي لا إله سواه وهل في الوجود حقيقة إلا هو وما أخبر به الله سبحانه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه ما توحد الله وأشهد أن لا إله إلا الله لك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير فأنت عون من ارتجى فنحن العبيد وأنت أنت السيد إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد لا صل على النبي محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا وقائدنا وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بقول الله وسنة رسوله وحديث اليوم تحت هذا الشعار خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران النهارده تحديد الهدف احنا بنتكلم عن السلسلة ليه عشان الناس تقول الله كلام الشيخ حلو يبقى العوض على الله أسأل الله أن يعوض علينا عشان الناس تقول وتتأثر وتبكي فحسب لا طيب عشان نطمن الناس آه بس بذكر الله لأن أفضل شيء نصل إليه من خلال الرحلة أنك توحد الله إن الكل يوصل للتوحيد الخالص إن إحنا ما نشركش مع الله شيء لأن الله جل وعلا إن قبلك من المسلمين أدخلك الجنة طالما أنك مت ولم تشرك بالله شيئا قال رب العزة جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربنا يقول لنا ذلك لماذا؟ لأنك لو مت مسلم هتدخل الجنة يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حدد لنا طريقا نسير عليه من خلال التوحيد وحذر فيه أهل الشرك بل إن التنبيه جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من وحد الله قال الله سبحانه وتعالى حبيبه النبي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وتوحد الله رب العالمين لازم نوحد عشان ننجو ويكون ده هدفنا من السلسلة والرحلة اوعى تشذ عن القاعدة لأن كل حاجة بتوحد الله طب البخاري ومسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث البخاري ومسلم عشان أأكد لك إن, إن العقيدة ليست شيئا ثانويا نتحدث عنه بل هي أصل كل شيء في مسألة الدين يعني لما نقول لك سيب البدعة قصدنا أنك توحد الله لما نقول لك امشي على السنن قصدنا أنك توحد الله لما يتحدث أحد العلماء الأفاضل في التفسير فقصده أنك توحد الله لما يتكلم الأحبة الكرام والعلماء في الفقه وأصول الدين قصدهم أنك توحد الله ليه؟ لأن البخاري ومسلم أخبر عن النبي محمد أنت هتصلي على النبي ولا مش هتصلي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم النبي بيقول ايه من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى أمه مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل
خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة الشيطان خايف عليه من هجرك القرآن
تاني واحد الله برضه بقول ايه ومحدش عاوز يوحد الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين حبيب وحبيبكم النبي محمد يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا نملك إلا التوحيد لا إله إلا الله أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله أعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن مالك فيما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة وأيضا أخرجه الإمام مسلم قال وأخبر في بشرى طيبة إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تاني تاني الحديث ده في البخاري في باب الصلاة ومسلم قال حبيب وحبيبكم النبي محمد صلي على النبي يا مسلم إن الله جل وعلا حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله الأمة ديت مرحومة يا إخوانا بس بشرط إنك تموت وإنت من الأمة عشان ما نفتنش عند لحظات موتنا ده الهدف من الرحلة إن إحنا نخرج بتوحيد الله وقد سخر الله جل وعلا لنا كل الأشياء لتعين أمة النبي محمد بل تعين الإنسان على توحيد الرحمن حتى الطيور اللي حواليك سخر الله الشمس والقمر والنجوم والبحار سخر لنا ما خلق يعلمه الناس وما لا يعلمه أحد إلا الله كل مسخر انت شفت الهدهد وهو الآن على التوحيد لما كان جالس الطيور مع سيدنا سليمان وبعدين انتهى الاجتماع والهدهد ما جاش فسيدنا سليمان بيقول ايه اسمع واحد الله ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين الهدهد راح فين أنا مش شايفه ولا هو ما جاش شوف الإنصاف كما نقل الملك عن قول سيدنا سليمان شوف سيدنا سليمان بيقول ايه ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين قالوا له ده ما جاش فأكمل قائلا لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين آه لأعذبنه عذابا شديدا هو الهدد مكلف ما تضيعش وقتك من غير توحيد ومن غير حملان هم الدين حتى الطيور حواليك بتساعدك وخايفة عليك من الشرك اسمع سيدنا سليمان ماذا يقول عن الهدهد ويتوعد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين زميله قبلوه من غير شغل الزنب بقى راحوا مقابلينه قالوا تعالى انت رايح فين رايح لسيدنا سليمان أنا بشرح الكلام قالوا له طب تعالى تعالى سيدنا سليمان توعدك بثلاث حتى في رواية بيقول إن هم قالوا له اتنين بس قال لهم ده قال إيه قال ده الهدهد اتأخر عن الاجتماع لا أعذبنه عذابا شديدا ده لو كان قاعد على القهوة بيتفرج على ماتش الأهلي والزمالك أو لأذبحنه ده لو كان بقى قاعد هناك في كافيتيريا ولا بتاع ولا قاعد في شارع الهرم بيشرب خمرة أو لا يأتيني بسلطان مبين يمكن العربية عطلت بيه يمكن يكون عنده ظرف من الظروف يمكن اتمنع يمكن يمكن شوف الإنصاف بتاع الأنبياء فالهدهد لما دخل قال لهم كويس كده شكرا يا أصدقائي فمكث غير بعيد ثم دخل على نبي الله سليمان مهاجما مهاجما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال له لقيت إيه إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم انت اتشغلت بالسيارات والفلل والحمامات السباحة والبسيهات ده انت كده هتبقى مشكلتك مشكلة خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة الشيطان خايف عليه من هجرك القرآن
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ده اللي شغلك يا هدهد لا يا نبي الله احنا اتخلقناش عشان كده أمال إيه اسمع كما أكمل في الكتاب الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الله أكبر على الإنسان الغفلان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله بيبكي بيتأثر من اللي بيحصل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يا أخي الطالب يا أختي الطالبة اللي واقفين تحت الشجر في الجامعة الطيور اللي فوق عمالة توحد الله وتسبح الله سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية اسألوا الأنسام والأرض والسماء اسألوا كل شيء تسمع التوحيد سارية حتى الطيور حملة هم التوحيد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله اسمع الهدهد بيقول ايه يا متعلم يا بتاع الجامعة والله بحبك مش بستهين بيك لان احنا برضو بتوع جامعات لكن احيانا بنغفل شوف الهدهد بيقول ايه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ده كلام مين الهدهد هو اللي بيقول الكلام ده ايوه وجدتها وقومها يا ناس يا اللي عمالين نتقلب في نعمة الله بنعصي الله بنعمائه التي أنعم الله بها علينا مش ممكن فالهدف من السلسلة أنك توحد الله وتذكر الموقف انك هتقف بين يدي الله اوعى تنسى ان الشرك يوم القيامة ظلم عظيم وهو في الدنيا كذلك ولا نجاة لمن أشرك بالله أحدا غيره حتى المرائي أقول له ارجع وتوب والموحد والموحدون هم الذين ينجيهم الله يوم القيامة فاسمع موقف الموحدين وموقف المشركين والكل هيقف تذكر وقوفك تذكر وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا النار تظفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا تأمل وقوفك يوم العرض عريانا النعمة راحت ولا يبقى معك إلا ما خبأت لنفسك عند الله من نعم تأمل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيران يا من تشرك بالله ده الهدف من السلسلة أنك متوحد طبعا ما تنساش توحد تأمل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا النار تظفر من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا لما قرأت اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي مروا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا لم كل الزعماء المشركين بوش وأمثاله لو ماتوا على حالهم والموحدون بدار الخلد سكانا ما توحد يا عم تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبشروا يا أمة التوحيد في نهاية الأمر خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله